الساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه الحمد لله سبحانه خالق كل شيء ربي لا إله سواه وهل في الوجود خالق إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد وأنت أنت السيد إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولم لا وهو نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام فلا تنسى الصلاة على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فلا تنسى الصلاة على خير الأنام الطير في كبد السماء اللهم صل على رسول الله صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصلوا على خير الأنام ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام صلوا على خير الأنام لله در من قال أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة فعليك الله صلى والملائكة الكرام فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام لك يا خير الأنام اللهم صل على سيدنا رسول الله أما بعد إخوتي عباد الله دايما كنا بنسمع في الصناعات إن في صناعة أصلية هي صنع بلدها كان يقول لك ميد إن جابان وميد إن مش عارف تايوان وميد إن إيجيبت صناعات أصلية احنا النهاردة بنتكلم عن بعض هذه الصناعات الأصلية والصناعات المزيفة والناس يهتمون بمثل هذه الأمور وبعدين لما يحصل أخطاء من الصناعات المزيفة يقول لهم ليه استعملتوها أصلا ما كنتوا خلتوكم مع الصناعات الأصلية النهاردة هنتكلم عن المسلم الأصلي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإسلام بحق ومن الموحدين بصدق في بقى مسلم كوبي مسلم مزيف مسلم لما يتعامل مع الإنسان اللي لسه ما أسلمش يقول لا أنا مش هدخل في الإسلام ولما يتعامل مع المسلم يخليه يترك الالتزام مسلم مش عارف يتعلم حكمة من النبي محمد لا هو بيدعي زي النبي ولا هو بيمشي زي النبي ولا هو بياكل زي النبي ولا هو بينام زي النبي ولا هو بيصلي على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله مسلم مزيف مسلم كوبي تقليد يعني فاحنا بنقول احذروا من المسلم المزيف طيب يا ترى يعني ايه مسلم مزيف يعني في الاصل مش مسلم لكنه شكله بيعمل كده او هو بيحاول ان يبقى كده لكن في حاجة بيسميها العلماء نواقض الإسلام نواقض الإسلام جمع ناقض وهو الشيء الذي يفسد وهو الشيء الذي يفسد ما نراه من الإسلام يعني بنقول نواقض الإسلام زي نواقض الوضوء الإنسان يبقى متوضئ لكن في حاجات بتنقض الوضوء تفسده تفسده تجعل الإنسان بدل ما كان طاهر متوضي يخرج من هذه الإيه الصفة التي كان عليها كذلك أيضا الإسلام أيها الأحبة له نواقض والكلام ده جد خطير بنشوف ناس كتير بتقع في هذه المسألة في هذه الأيام خاصة في الإعلام وفي الجرائد بسبب المنشطات خلي بالك يا مسلم خليك مسلم أصلي النهاردة هنبص ونشوف يا ترى إيه نواقض الإسلام واللي هيعمل الشيء ده هيبقى مسلم مزيف ليس بالمسلم الأصلي أول ناقض من نواقض الإسلام أيها الأحبة الكرام بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة إن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا ده أصل الإسلام أو هو ده المسلم الأصلي أول شيء الشرك في عبادة الله الواحد الأحد ركز يا مسلم المسألة مش سهلة الشرك في عبادة الله الواحد الأحد لما تلاقي علمائنا الأجلاء الأفاضل سواء كانوا علماء أزهر ولا علماء من غير الأزهر لأن العلم يا أخوانا ملوش طريق واحد المهم أن يكون الطريق ده ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المهم أن يكون العلوم ديت بقصد الله وبقصد الإصلاح في الأرض احنا شفنا قريبا فضيلة الشيخ محمد حسان واحنا بيحلو لنا طلبة العلم وبيحلو لنا أهل الدعوة إن إحنا نناديه بفضيلة الشيخ محمد حسان لكن لا مانع إن إحنا في وقت الجد وقت إن إحنا نستدعي هذه المسألة ومعلش بقى في اللفظ كده نقولها كده بالعامية إحنا بنفخر بيه لماذا؟ عشان بقى الناس ما تقعدش تكتر وتقول لك الراجل ما عندوش آه شهادة من الأزهر طب الدكتوراه بتاعته كانت بتناقش في جامعة الأزهر وعلماء ما شاء الله عليهم هم اللي كانوا بيناقشوها والرجل كان يجلس ما شاء الله واثقه واثق في نفسه وثقته في نفسه جاءت من ثقته في الله سبحانه وتعالى وما شاء الله نبارك له في بداية الأمر ونقول له بارك الله فيما قمت به من عمل وجهد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك هذه الرسالة الطيبة النافعة التي أمر العلماء وأوصوا بأنها تترجم إلى كل اللغات بإذن الله ويعني باذن الله نقول يعني تقريبا مع مع يعني اقول ايه انا مش عارف اقول الدرجات اللي ممكن نقولها عند الله سبحانه وتعالى لكن تعالوا نرجع للكلام بتاعنا ونقول ان احنا يا اخوانا لما يجي العلماء والدعاه يعلمونا التوحيد ما نزعلش خاصه العلماء الفاهمين فاحنا بنقول اول ناقض من نواقض الاسلام ان احنا نشرك مع الله ربنا يجعلنا من الموحدين بحق وصدق قولوا امين امين يا رب العالمين الشرك في عبادة الله الواحد الأحد إن أنت تشرك بالله الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به فلما نقول لك خليك على التوحيد الخالص ما تزعلش لما نقول لك ما تنذرش للحجر ما تزعلش لما نقول لك ما تنذرش للشجر ما تزعلش ما تروحش عند القبر وتذبح ما تزعلش لأن لو عملت كده بعد ما تعلم وبعد ما العلماء يقول لك ده غلط خلي بالك المسألة ما هيش سهلة إن كنت تفعلها جادا فقد كفرت وإن كنت تفعلها مستهزئا هازئا يعني عملية ضحك بس كده فقد كفرت وإن كنت بتعملها وإنت مجبر عليها خايف العلماء قالوا برضه تخرج من الملة الله أمال إيه اللي بس عندنا في الإسلام ممكن يشفع لك أو الله سبحانه وتعالى جعلها بالنسبة للأشياء المستثناة في الخروج من الملة إذا عبدت غير الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا عندنا خمس حاجات اللي يعملها يخرج من الملة يعني إيه ينقض إسلامه بيفسد إسلامه رقم واحد أنه يعمل هذه الأشياء التي سنتحدث عنها من نواقض الإسلام وهو جاد في العمل قاصد خرج من الملة نقض إسلامه لو عملها وهو مستهزئ نقض إسلامه لو عملها وهو خايف وهو خايف نقض إسلامه لو عملها وهو مكره وقلبه مطمئن بالكفر نقض إسلامه لو عملها وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم ينقض إسلامه ويفضل مسلم أصلي تعالوا نشوف أول حاجة إن الناس تشرك مع الله في عباداتهم ممكن يذبح لغير الله ممكن يتصدق من أجل واحد يعني بيسموه ولي من الأولياء يقول لك شلاه يا فلان هدفع لك كذا كذا خطر عظيم جدا إذا صرفت هذه العبادات لغير الله ده الحكم إيه إن الراجل ده إذا مات على هذا الأمر أو العبد ده أو الأمة دي لو ماتوا على هذا الأمر تحرم عليهم الجنة خلي بالك حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار يعني حتى الشفاعة يوم القيامة مش هتقبل فيهم طيب اللي يموت على هذا الحال خلي بالك له حكم في الإسلام لا يغسل لا يصلى عليه لا يدفن في مدافن المسلمين قبل ما يموت أصلا يفرق بينه وبين زوجه واحد كان مسلم ومتزوج واحدة مسلمة ربنا يعافينا وأبنائنا وأهلنا وكل أهل الإسلام من الكفر يا رب العالمين واحد كان مسلم ثم نقض إسلامه بنقض من نواقض الإسلام وقد تعمد ذلك والعلماء حكموا عليه أنه خرج من الملة يفرق بينه وبين زوجة خلاص ما عادتش بتاعته مسلمة ما تتزوجش كافر خلاص الله سبحانه وتعالى حكم بالتفرقة ما عادش ينفع البعض وبعدين لو مات ما نصليش عليه ما ندفنوش في مدافن المسلمين ده في حاجة تانية لا يرث ولا يورث واحد خرج من الملة ونقض إسلامه مات أبوه أو ماتت أمه في ميراث هو ما يورثش الأب والأم مسلمين وهو كافر ما يورثش وهو لو كان عنده تركة ومات زوجته المسلمة أولاده المسلمين ما يورثوش أمال الفلوس تروح فين لبيت مال المسلمين الأحكام بتتغير يا حبايبي ما يدخلش مكة المكرمة بعد ما ينقض إسلامه ما يدخلش مكة المكرمة ولا المدينة خلاص مكة المكرمة ما يخشهاش انتهى الأمر لا يقرب البيت بعد أن يخرج من الملة ملة الإسلام أيها الأحبة الكرام ده أول ناقض من نواقض الإسلام يعني زي ما بنقول بيبقى مسلم مزيف ليس بالمسلم الأصلي فاوعى تصرف عبادتك لغير الله لا تروح تطوف بضريح ولا تتمسح فيه ولا تقول مدد يا ابن صيدح ولا مدد يا ابن البهنساوي ولا مدد يا ابن فلان ولا يا ابن علان الكلام ده ما ينفعش ليه؟ لأن ده يخليك تشرك مع الله في العبادة بتروح تطلب من غير الله وتتمسح وتنذر لغير الله يخرج الإنسان من الملة وهو مش واخد باله علموا الآباء علموا الأمهات علموا الإخوة والأخوات التوحيد يا أخوانا غالي جدا والله ما تزعلوش من دعاتنا وعلمائنا الأفاضل لما يعلمونا التوحيد بأصوله الناقض الثاني من نواقض الإسلام أيها الأحبة الكرام إن إحنا بنجد بعض الناس للأسف الشديد بيجعلوا مع الله واسطة بيجعلوا مع الله واسطة وده خطر عظيم جدا اللي يجعل مع الله وسائط للشفاعة وغيرها فهذا ينقض إسلامه لأن الأمر ده حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذر منه الملك وحذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالشرك في عبادة الله أمر عام وأما ما نتكلم فيه الآن فهو أمر خاص إن إحنا نجد بعض الناس يجعلون مع الله واسطة ربنا بيقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعني ما تجعلش بيني وبينك واسطة هكذا في معنى تفسير الآيات بعض الناس يقولون مدد يا فلان يا بدوي عشان بس بعض الناس البسطاء ياخدوها كده بالصريح العبارة بعض الناس يقولون يا بدوي يا يا يا ست يا مش عارف يا مش يعني كلام يعني سبحان الله ما أنزل الله به من سلطان إن مثل هذه الأشياء أيها الأحبة تخرج الإنسان من الإسلام من نواقض الإسلام حذرنا الله سبحانه وتعالى منها وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها من جعل بينه وبين الله وسائط ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا كفر إجماعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن الكريم اسمع الآيات ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون آيات واضحة يا إخوان آيات واضحة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به يعني اللي يقول عيسى إله ده كافر اللي يقول عيسى إله ده كافر اللي يقول أن هناك مع الله آلهة زي الأصنام اللي كانوا بيعبدوها من دون الله هذا خرج من الملة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سماهم كافرون سماهم الله سبحانه وتعالى بالكفار الكلام ده في سورة المؤمنين الكلام ده في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر اوعى اوعى أبدا تأتي بشفاعة عند فلان من الموتى وتقول يا فلان اشفع لي أو يا فلان أنا جايب لك الصدقة دي وصلها إلى الله يا فلان افعل كذا وكذا هذا الكلام لا يجوز أو يصرف الأمر إليه في المسائل التي حكم الله سبحانه وتعالى أنها بيديه ولا يشترك البشر معه فيها زي مثلا واحد يروح لحد من أصحاب الأضرحة ويقول له مثلا إيه أنا عايزك تخلي المولود اللي جاي ده بنت عشان عندي أولاد كتير أو يجي له يقول له عايزك تخلي المولود اللي جاي لده ولد ذكر يعني عشان عندي بنات كتير صرف هذه الأشياء التي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى بيد أحد من العباد لأن ربنا قال ويعلم ما في الأرحام من ضمنها مثل هذه الأشياء قبل أن يعني يتزوج الرجل المرأة وقبل أن يفكر وقبل أن يولد أصلا الرجل وقبل أن تولد المرأة وقبل هذا وذاك وقبل خلق آدم ويعلم ما في الأرحام فيظن في هذا الذي يعتبروه من أولياء الله الصالحين وإن كان من الأولياء لكنه صرف هذه الأمور لغير الله فنقض إسلامه نقض إسلامه دعا مع الله إلها آخر ودي مسألة خطيرة جدا بتخرج الإنسان من الملة إنه لا يفلح الكافرون هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى بالكافرين الكلام ده في سورة المؤمنون ومن ضمن نواقض الإسلام أيها الأحبة الكرام ثالث حاجة من لم يكفر المشرك من لم يكفر المشركين أو من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبهم فقد كفر المسألة دي خطيرة فعلا بعض الناس بتطلع اليومين دول بالمجاملات وتقعد في القنوات وبينه وبينك يعني الفلوس بتغري برضه الفلوس بتغري بس بلاش تغري في العقيدة بلاش تخلي اللي كان عاوز يسلم ما يسلمش ويجي قدام ربنا يقول أصل الأستاذ فلان والشيخ الموقر قال إن أنتم عادي إن أنتم ما كفرتوش أنتم الحمد لله كده تمام مية في المية لا فرق بيننا وبينكم إلا في الفروع قالها الأستاذ مظهر شاهين قالها الأستاذ مظهر وبعدين برضو يعني إحنا ليه بنزعل من ذكر الأسماء يا إخوانا الأستاذ مظهر ده راجل مسلم المفروض يجب ان هو ينبهني لما اقول حاجات تخرجني من المله والعياذ بالله وانا مش واخد بالي قول لي يا اخي اتصل بيا قول لي طب هتعمل ايه هرجع قدام الناس على الهوا واعتذر وفي كل مكان هقول لهم انا اسف الله هو انا يعني اجامل الناس اروح انا جهنم يكون واحد نصراني عاوز يسلم يقول اصل الاستاذ مظهر قال تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تعالى ده كان قلبه أراد أنه يوحد الله وأنه يسلم بالنبي محمد رسول الله ويقول أنا خلاص آمنت بأن النبي محمد رسول ونبي من عند الله يوم نقف إحنا عقبة في الطريق بسبب ما نقوله من المغالطات وما نحدثه من هذه النواقض للإسلام أصلا ومعذرة طبعا الأستاذ عمرو خالد له محبين أقول له كان من الواجب عليك يا أستاذ عمرو إنك وأنت بتستشهد والأستاذ اللي قدامك اللي كان شغال في في مش عارف اسمه إيه أصلا بنسى اسمه كان شغال في في في البيت بيتك محمود سعد عمال يثني ويمجد في من لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم احنا هنغار امتى اصلا لا احنا هنكسب دنيا وهنخسر الاخره للاسف تبقى مصيبة برضه بيعملوا اللي هم عاوزين في البلد وكل اللي هيعوزوه هيعملوه ليه انا لسه بقول وانا جاي في السياره لاحد احبائي بقول احنا نستحق نستاهل اللي بيحصل لنا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه لا ده احنا ما عملناش كده ده احنا مجرد ما تمكن لينا بقينا نطبل ونزمر ونرقص في ناس لما نجحت في الانتخابات اسلاميين كانوا بيرقصوا ويغنوا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه احنا نستاهل ونستحق ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يبقى احنا اللي نستحق ما يحدث لنا ومن أنفسنا يولى علينا ومن أنفسنا يولى علينا لما يطلع العالم والداعية والأستاذ والمسلم انت عارف لو غير مسلم هو اللي بيقول الكلام ده يا عم هم لهم الحق بقى هم حرين فيما يقولون بشرط لا يتعرضوا للنبي بالإيذاء ولا يتكلموا في حق الله سبحانه وتعالى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لهم الحق أنهم يمجدوا نفسهم يقعدوا يثنوا على أنفسهم في جنائزهم وفي حاجاتهم هم حرين طالما الأمر لا يتعدى حدود الشرع عندنا ما يتعداش حدوده مع الله لا يسب الله ولا يسخر ولا يستهزئ لا نرضى بهذا سواء تلفظ بالأمر أو لم يتلفظ حتى لو كان كاتمها في نفسه لا أرضى بما في صدره عقيدتي كده ما اروحش الجنة إلا بكده وأسأل الله أن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة فإحنا بنقول يا أخوانا الناس اللي تطلع تستشهد وعمالين يمجدهم في جنيزة جنازة واحد من اللي ماتوا نعزي آه نهنئ في الأفراح أيوه نعامل الناس معاملة حسنة نعم لكن ما نتعداش الحدود مع النبي محمد ما نتعداش الحدود ونبين للناس ان اللي مش هيؤمن بالنبي عادي ممكن يروح الجنة والله ما هو رايح الجنة والله ما هو رايح الجنة اللي مش هيؤمن بالنبي محمد واسألوا علماء الأزهر بس قولها لهم باللفظ الصريح من لا يؤمن برسول الله رايح الجنة قولها لهم باللفظ الصريح كده انا مش عارف يعني الاستاذ لما بيستشهد بجنازة الإمام أحمد بن حنبل ويقول إن الإمام العدد اللي كان وراه آلاف مؤلفة فقال الفرق بيننا وبينهم الجنائز بعد ثناء بالخ- بالدقائق بل بالساعات وبعدين يقر هذا الثناء بمجرد عبارة عارضة وبعدين نزعل من مشايخنا لما ينصحوا بالاسم ما أصل لما بنتصل محدش بيطلع يعتذر ولما بنتكلم ونرسل رسائل على الصفحات الخاصة محدش بيرجع تاني يقول أنا غلطان هي المسألة مسألة فلوس ودعاية وإعلام يا أخونا ده إسلام إسلام دين دين يعني ممكن الناس تخرج من الملة وهم للأسف الشديد معتمدين على الدعاة والعلماء أسأل الله العفو والعافية من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الكلام ده خطير من لم يكفر الكافر واعتقد في صحة مذهبه بعد أن أخبر لأن ممكن تعذر بالجهل ممكن يعذر بالجهل واحد مش عارف أصلا لكن لما يعرف وهو دارس من لم يكفر الكافر كفر ومن اعتقد في صحة, صحة عقيدة من أشرك مع الله وصحح مذهبهم وبدأ يكتب يقول لك ده بيتعاملوا مع ناس معاملة حسنة وأهم حاجة الأخلاق وفلان هيبقى في الجنة وهيستقبله هناك الإمام فلان وهيقعدوا هناك برضه يعملوا وحدة وطنية وحدة وطنية إيه؟ طب وحدة وطنية لما نكون في وطن واحد لكن وحدة وطنية بين أهل الجنة وأهل النار حاجة عجيبة الشكل ألا فرعون ممكن يقدم بقى استشكال هناك في مجلس الشعب يقول لك خلاص أنا عاوز أطلع ما كلنا زي بعض ده كلام جد خطير مسألة خطيرة إذا يجب أن احنا نعرف نواقض الإسلام كما حددها العلماء اللي ممكن تخرج من الملة وإحنا مش واخدين بالنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يكفر بالطاغوت يكفر بالطاغوت كل ما خالف الشرع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع سمي طاغوتا يعني لو واحد قال عيسى ابن الله لو واحد قال عزير ابن الله حتى لو واحد قال النبي محمد هو إله الكلام ده ما حصلش عندنا طبعا لكن لو قال الكلام ده أي واحد يقول الكلام ده خرج من ال- من الإسلام ده من النواقض إن أنت ما تعتقدش في ضلال هؤلاء وإن أنت ما تكفرش الكافر أو تعتقد في أنه في عقيدته كمشرك خطأ وخط و- وذلل إنما الواحد يصحح العقائد بتاعتهم ده أخ أخشى عليه أن يخرج من الملة وخلي بالك إنك تكفر بالطاغوت مش معناه إنك مجرد إن تقول إن عقيدتهم غلط وقلبك كده هادي وجميل و- ورايق لا تتبرأ من هذه الأمور تتبرأ وتنفيها وتبغضها من داخلك لأن بعض الناس بيرجع يقول لك إيه والله لكم دينكم ولي دين يا عم هم ناس على غير الإسلام يا عم هم ناس أصلا مش مسلمين وهو هادي ده أنت تبغض عقيدته تبغضها لأن ده واحد بيشرك بالله كيف يستقيم إيمانك وكيف تكتمل عقيدتك وأنت لا تنكر هذا الأمر وتبغضه يا شيخ بس الكلام ده يعني المفروض ما نقولوش ما نقولش إيه هنفضل لحد إمتى عندنا مشايخنا الكبار اللي كانوا بيمسكهم المؤسسات في البلد عاشوا وماتوا بلاش دلوقتي بلاش دلوقتي لحد ما ماتوا قبل ربنا يروح يقول لربنا ايه ان انا ما برضيش اقول لهم عشان الريس اللي في السجن وعشان ال- البهوات اللي بيتحاكموا ولا عشان لسه اللي هيجوا انا مش فاهم انا مش فاهم بالنسبه للعقيده المفروض ان احنا نبين ونوضح من ضمن الاشياء التي فيها ناقض من نواقض الإسلام إن إحنا نعتقد في غير هدي الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاعتقاد في غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام من نواقض الإسلام يعني واحد يقول لك يا أخي والله في أوروبا عندها حاجات دلوقتي أفضل من اللي كانت على أيام النبي محمد ثم يبدأ يجمع هذه الأشياء ويحطها في قوانين وينحي هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام جانبا ويعتقد أن هناك من هو أهدى من رسول الله محمد مع أن النبي المعجزة بتاعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللي هي القرآن العظيم وإحنا دايما بنقول بين قوسين عن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء فما ترك الله في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه وما ترك الله في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه القرآن العظيم لا يخلق مع كثرة الرد لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من تحدث به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم القرآن يا أخوانا معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فنبينا محمد ما جاء للناس في عصره فقط أو في الجزيرة العربية أيامها فقط إنما دعوة النبي تتعدى الحدود ليس لها سدود ولا زمان معين من بعثة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه شريعة كاملة تامة لا عيب فيها ولا نقصان لا عيب فيها ولا نقصان قدسية لأنها من عند الله سبحانه أصل التشريع عندنا في الإسلام هو الله المصدر المصدر للتشريع الله فمن عاب التشريع وعاب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى بيعيب الله وبيعيب رسول الله ودي المسألة تخرج من الإسلام اللي هيفكر ان فيه هدي افضل من هدي النبي او حكم احسن من حكم النبي كالذي يفضل حكم الطواغيط اللي يعمل كده كفر فقد كفر خرج من المله الامر الذي يليه من نواقض الاسلام ان احنا نبغض شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم طب اللي جابه ربنا سبحانه وتعالى لينا إذا أبغضناه ما احنا بنقول اللي جابه النبي لأن كل اللي جالنا عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أبغض شيئا مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نواقض الإسلام يعني إيه من أبغض القرآن الكريم من أبغض سنة النبي العظيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بعض الناس ما بيحبوش البخاري ولا مسلم اللي هو حديث النبي اللي فيه ده يقول لك احنا أهل قرآن بس أمال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أبغض شيئا مما أتى به الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خرج من الملة المسألة خطيرة عشان كده بتكلم فيها ببساطة خرج من المله طب واحد يكره سنن النبي محمد مع أنه يتأكد أن هي سنن مؤكدة عن النبي يكره اللحية مثلا يكره السواك يبغضه بغض كده قلبه مش حابب المسألة دي نقول له خلي بالك ده من نواقض الإسلام أنا ما كنتش أعرف يا مولانا ما احنا بنقول لك أهو من نواقض الإسلام إنك تبغض ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة إذا تأكد الأمر عند الدعاة والعلماء أو عند العلماء والأساتذة في العلم أن هذا الأمر من النبي محمد لا شك في ذلك من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومن ضمن ما جاء به النبي ونرى كثيرا من الناس يفعله أو يبغضونه تعدد الزوجات تعدد الزوجات يا شيخ ما أنت كنت ماشي عدل أنا عارف إن نسائنا وأمهاتنا وأبائنا اللي عندهم بنات يقولون خلاص بقى سيبك من التعدد ده يا إخوانا إحنا عايزين نفرق بين إن الواحد فينا بيبغض فعل الرجل الذي يعدد إن يقول هو أصلا ظلم أو هو ما عندوش في الأصل قوامة على بيت راح يتزوج التانية أو هو في الأصل ما بيعرفش يعدل بين أبنائه يروح يتزوج واحدة كمان يبهدلهم ويبقى هو نفسه مظلوم عند الله ظلم نفسه عند الله ده بقى اللي ممكن المرأة تعدل المسألة والأخت تعدل المسألة والأب اللي بنته بيتزوج عليها فلان أو علان يعدل المسألة في قلبه عشان كده بنقول لك العقيدة مطلوبة جدا عندنا إن ممكن واحد يخرج من الإسلام وهو مش واخد باله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يقول لك أنا كاره التعدد ده يا راجل هو مين اللي شرع مين اللي سمح به الله وأذن به الحبيب المصطفى بعد إذن الله أمال أنت إيه اللي مزعلك من التعدد فعل الناس أخطأهم في المسألة إنما عقدت بتقول أي حاجة تجيبها يا رب أنا مبسوط بيها وأكيد فيها خير يا حبايبي أصل الآية واضحة صريحة والله لما تسمع الآية كده وتحس بيها عشان قلبك يطمئن وتنشرح يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم لما لما تيجي الكلمات من الله تعرف كلمة أكملت دي يعني ما تفكرش في نقص أبدا إنك تعتقد بهذا إنما إن أردت أن تسأل لتفهم حاجة تانية كي يطمئن قلبك إنما لابد إنك تعتقد إن ديننا كامل والنعمة تامة ياه وربنا يقول لنا ورضيت لكم الإسلام دينا أي واحد هيطلع حاجة من الإسلام مش راضي عنها يقول أنا مش عاوز دي أنا ما بحبش دي أنا مش راضي عن دي أنا أبغض دي زي اللحية مثلا وزي السواك مثلا وأي حاجة أنا بضرب أمثلة فقط بس ده الأمر المنتشر اللي من دول أقول له احذر احذر اوعى ربنا يرتضي شيء وانت تقول انا مش راضي عنه اوعى ربنا يقول لك انا اكملت وانت تقول لسه في نقصان ده من نواقض الاسلام ان تبغض شيئا مما جاء به الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمن نواقض الاسلام ايضا ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام الاستهزاء بشيء من الدين أي حاجة من الدين تستهزئ بيها رحت عند واحد أول ما غضب مني كان بيكلمني في التليفون شيخنا وحبيبنا وتجراسنا ويشهد على هذا الأمر زوجتي كانت معايا في السيارة واحنا في الطريق اقول له والله العظيم البنزين خلص اتاخرت ساعه على ما شفت مش عارف اسيب اولادي مش عارف اسيبهم في الطريق وللأسف الشديد يجلس في مكان يعلم الناس بعد ما اتأخرت ساعتين ثلاثة قلت له الظاهر ان انا مش هقدر اسيب اولادي واجي راح قايل لي في التليفون انت كذاب مش عيب على المقشة اللي انت حاططها في وشك سبحان الله مقشة حاجة عجيبة الشكل فبصيت لزوجتي كده وبعمل كده قلت لها ما شاء الله الراجل بيقول لي مقشة ده يا اخوانا ده خروج من المله اوعى حد يسخر بالطريقة دي اللي هيهزأ ويسخر من شيء أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الملة يا اخوانا ده طلع عن الإسلام أفسد إسلامه ده من نواقض الإسلام يا آه من نواقض الإسلام اللي يس يستهزئ أو يسخر بالصلاة من نواقض الإسلام اللي يسخر أو يستهزئ بالصيام من نواقض الإسلام اللي يسخر أو يستهزئ بالحج من نواقض الإسلام إنه يسخر أو يستهزئ بالزكاة من نواقض الإسلام إن نيجي نقول له مثلا سبحان الله وبحمده تقولها مثلا 100 مرة يغفر الله لك ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر يهزأ بالثواب ويسخر منه من نواقض الإسلام نقول له القبر فيه عذاب يقول لك عذاب عذاب ايه يا راجل عذاب ايه يا راجل روح اجري طب انا هروح هناك اهو واشوف العذاب هذا خرج من الاسلام ده باجماع العلماء ان قصد هذه المساله ويعلم بذلك احنا يا اخوانا ما بنجيبش المساله اللي هي ايه يعذر بجهله وهذه الاشياء ان احنا نفهمه الاول العقيده انما بقول حذاري من مسلم يهزأ من اي حاجه جابها ربنا لازم ان احنا نسلم لله عقيدتنا تبقى سليمة صدورنا منشرحة لأمر الله وإن لم نفعل رضا بما لا نفعل لا أنا أقصد أقول إن كل ابن آدم خطاء لكن ما يجيش واحد حاليك لحية ويقول لك يا عم أنا مش راضي عن اللحية دي هي إيه دي ده الكلام ده كلام مش عارف مش مظبوط ويبدأ يضحك على أصحاب اللحى أو يسخر بحجاب المرأة المسلمة مع أنه يعلم أن حجاب المرأة فرض من عند الله وأنا أرى العجب العجاب في المسلمين وفي المسلمات للأسف أخت بس هو ما شاء الله ربنا هداها دلوقتي هي في الثانوية يا رب يجبر كسرها ويجعلها من أهل الصلاح اشتكى لنا أهلها بأن هي بيحاول بعض الناس ينصروها في مصر فبيقولوا لها الإسلام عندكم عقد الدنيا انت ماشيه ليه من غير ما, ما تكشفي شعرك ربنا اداك زينه بتداريها ليه فلما جلست وبدات اسمع الحاجات دي قلت لها طب انت ما قلتلهاش الاخت اللي بتنصرك دي قول لها لما ربنا سبحانه وتعالى اداك زينه بتداريها ليه قول لها هو شعرك بس اللي زينه تم ساعديك زينه رجليك زينه ما انت كلك زينه متدارياها ليه لان ربنا سبحانه وتعالى له حكم في أنه يخلق هذا الجمال ويخلق هذه المرأة الرقيقة وبعدين يقول لها نكرمك كرامة للمرأة أصلها مش رخيصة أصلها غالية عندنا في الإسلام كل المرأة في الإسلام غالية ما هيش بضاعة كده ترمى على قارعة الطريق وعلى الأرصفة من استهزأ بشيء من الدين فقد خرج من الإسلام نقض إسلامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة من الغزوات واحد من الناس وهو ماشي مع أصحاب النبي بدأ يسخر من أصحاب النبي محمد ويسخر من قراءتهم للقرآن ويهزأ بالعبادات خلي بالك ده ماشي بقى مع واد دمه خفيف فبدأوا يتكلموا كده والضحك بقى بدأ يجيب بعضه فبدأ يقولوا لبعض فلان شوف عمال يقرأ القرآن ازاي وعمال لي فاهم مش عارف ايه وعمال يهزأ ويسخر فواحد منهم من الصحابة الكرام شافه قال له أنت منافق ما أنت شغال كده جاي معانا في الجهاد وأنت عمال تسخر وتهزأ من عبادات الناس ومن أسلوبهم مع التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فجر الراجل يعتذر للنبي جري يعتذر للنبي انت عارف النبي محمد ما رد عليه إلا بشيء واحد آية في كتاب الله قال إيه النبي وهو بيقرأ القرآن قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تهتدون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل بالله قل أب الله ورسوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني عمال تهزأ بالله وتهزأ بالآيات وتهزأ برسول الله وبعدين ترجع تقول لي ده أنا كنت بضحك النبي محمد قال له قد كفرتم بعد إيمانكم الراجل بدأ يتعلق بنسعة الدابة بتاع النبي محمد بدأ يمسك في ال في ال في ال ال- اللجام بتاع الدبة أو يمسك في يعني عاوز يوقف الدبة وعمال يتعلق وعمال يجر كده في الأرض والدبة ماشية وهو عمال يعتذر فالنبي ما يردش عليه إلا بكلمة واحدة أو آية واحدة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وراجل يقول يا رسول الله بضحك ده حديث من اللي بيتحدثوا الناس يتسلوا فيه في الطريق إنما كنا نخوض ونلعب ده مجرد حاجات كده نكتة النبي ما يردش عليه إلا بآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أصل احنا كنا قاعدين في برنامج يا مولانا وانت عارف بقى الوحدة الوطنية و... والقومية العربية و... والحاجات اللي احنا بنسمعها عنها دي دي مسألة جد خطيرة اوعى حد يهز- يهزأ أو يسخر لا بعذاب ولا بجنة ولا بنار ولا بما شيء مما أتى به النبي الحبيب المختار في الكتاب أو في السنة زي بعض الناس ممكن يقولوا حكاية وخلي بالك بيعذر بجهله زي ما قلنا عشان بس الناس ما تتكلمش فيها كتير يعذر بجهله وأحيانا هو لا يقصد السخرية والاستهزاء من العذاب أصلا إنما بيقصد الاستهزاء من أصحاب المعاصي نرجع نفهمه ونقول له ممكن أنت تنقلها بالصورة دي لكن للأسف ياخدها بعض الناس فيسخرون من سنة النبي محمد أو من العذاب أو من غير هذه الأشياء زي حبيب ليا هو محترم بس أحيانا كده بتطلع منه حاجات فلتات فبيقول إن في واحد أبوه مات فلما أبوه مات راح عند المقبرة ابنه الواد ده بقى كان أبوه م- مزكيه عن إخواته كاتب له شوية حاجات من الأرض يعني فعند المقابر عمال يعيط ويمسك في النعش والله ما أنا سايبك يابا والله لا بيت معاك في قلب القبر أول ليل على الأقل أول ليلة يابا يا ابن الحلال ارجع ما فيش فايدة فأقسم يمين طلاق من الزوجة لازم يبيت مع أبيه الناس قالوا خلاص سيبوه يبيت فبيت أول ليلة فأول ليلة طبعا صبح الصبح مع أول أذان الراجل أصلا ما كانش بيصلي فبدأ يعذب طبعا الأخ بيقول لي الكلام هنجيب بس إيه الفرق بين اعتقادي هذا واعتقادي هذا فبدأ يعذب الراجل مع أول أذان طبعا الواد جنبه طال شوية من العذاب الأمر الثاني مع الظهر عذاب مع العصر عذاب مع المغرب عذاب الواد طلع تاني يوم اتبهدل طلع على البيت قعد زميله أبوه مات فراح يدفنوه فراح هو معاه يشيع الجنازة فوقف بجوار صديقه وزميله فأول ما أرادوا أنهم يدفنوه زميله بيقول والله ما سيبك يابا فراح ناظر ليه كده قال له أبوك كان بيصلي قال له لا قال له ما تدخلش معاه هتتبهدل خلي بالك الذي قال هذه الحادثة والحكاية إذا كان يقصد السخرية لا الازدراء لا طبعا ما ينفعش الكلام ده إنما كان يقصد أن يوضح للناس إن اللي ما صلاش ده هيتعذب ويتبهدل ودايما بيقولوا لا تركن إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتزم- فتمسكوا بالنار إذا عاوز يبين ال- الحتة دي بلاش لأنه ممكن يخرج المسألة عند الناس من العوام فيسخروا من عذاب الله سبحانه وتعالى في القبر إذا من ضمن نواقض الإسلام إن الواحد يسخر من أي شيء أتى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسرعة أيضا أيها الأحبة السحر من نواقض الإسلام ومنه الصرف إن واحد يعمل سحر عشان يخلي الواحدة تحب الزوج والزوج يحب الواحدة ومنها العطف إن يعمل العكس يفرق بين الاثنين ومنها إنه يفعل من هذه الأشياء يعني التولة اللي بيجيبوها حاجات كده بيك- بيكتبوها للمرأة أو يكتبوها للراجل أو يعلقوها بحيث يفكروا إن ديت هتعمل بين الرجل والمرأة نوع من أنواع الإيه؟ القربة من رضي بهذه المسألة حتى وإن لم يفعل السحر النبي محمد بيقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد تامن حاجة أيها الأحبة الكرام من نواقض الإسلام بسرعة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هنا حاجة بسيطة نتكلم فيها من ظاهر المشرك أو الكافر وعاونه فوق المسلمين وهو يعلم أن هؤلاء يحاربون أهل الإسلام من نواقض الإسلام من نواقض الإسلام بس المشكلة اللي كانوا بيعملوا كده لما يروحوا يسألوا علمائنا ما كانوش بيقولوا لهم الكلام ده يعني لما اجي اسال مثلا سياده الرئيس محمد حسني مبارك واليهود بيحاربوا المسلمين في غزه وبيقتلوا الاطفال وبيهتكوا الاعراض يا سياده الرئيس يا فخامه الرئيس حضرتك بتودي الغاز هناك واتفقت معاهم اثناء الحرب اصلا اللي شغاله دايما انك تودي لهم الاسمنت والزلط والميه طب حتى سيب لشعبك ياكل الزلط وديت الحاجات دي كلها في حد من الدعاه والعلماء اللي هيتحاسبوا قدام ربنا جه قال لك ان الكلام ده من نواقض الاسلام لا ما اعرفش انا معذور بالجهل او انت ممكن هتعتذر عن حاجات كتير لكن في حاجات كتير تعرفها ده الله اعلم لكن البهوات بقى اللي افتولك او سكتم وهم بيعلموا هيعملوا ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بنقول عاوزين اخلاص لأنه ممكن يتعلق في رقبتنا يوم القيامة الأمر التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة النبي محمد واحد يقول لك ده يهودي بس أصيل وده نصراني بس أصيل نقول لك خليك أنت أصيل لأن اللي مش هيؤمن بالنبي مش هيدخل الجنة وهيبقى في النار ولو مات على هذا الأمر يخلد في النار يا عم أنت بتجرح مشاعر هيخلد في النار احنا مش عايزين حد يتعلق في رقبتنا يوم القيامة يا اخوانا يجي يقول ده أنا كنت عاوز أسلم بس انتوا قلت لنا لا عادي يسع الإنسان أن يخرج من الإسلام ويبقى يهودي أو نصراني بس يبقى واد مؤدب محترم يدخل الجنة وهيبقى هناك بقى في الجنة بقى يعني برضه هناك مستوطنات يا أخي لا يا أخي لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين الوقت داهمنا ولا نستطيع أن نكمل المسألة إلا بعجالة العاشر الإعراض عن دين الله تعالى إنه ما يتعلموش ولا يعمل به يعرض وهو قاصد ان ده ما فيش فيه نفع فده بقى قد مرق وقد نقض إسلامه نختم بقصيدة التوحيد اللي طلبها الإخوة ويمكن هي موافقة لما نقوله اليوم حتى تكتمل الأمور ونوحد الله سبحانه وتعالى في نهاية كلامنا بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أين الأجدد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء كل لحيقوا بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات واقفا لأمر الله لا تقل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر وبقول الحق تجهر ذاك هو أمر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ملئت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات نشتكي هذا لله تركنا ديارهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن قلنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في نهاية الأمر حذروا من نواقض الإسلام وبلاش مجاملة على حساب الدين لا ترضوا الخواطر في دينكم ولا تغضبوا ربكم وكذلك النصيحة لنفسي المقصرة بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة